بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله المحاضره دي هنخلص فيها ملزمه كتاب غريب ومحير وبعدين هنحط مكانها بقى ايه كتب معينه لخصناها وخلصناها كده نقرا فيها ونشرحها المهم امراه عرفت رجلا بمضاجعه ذكر ده من ضمن النصوص اللي مفروض فيها قتل مش فيها قله ادب ما علينا العدد 31 سفر العدد يعني الإصحاح 31 من 1 ل 20 وأمر الرب موسى انتقم نقمة لبني إسرائيل من المديانيين ثم تضم إلى قومك فقال موسى للشعب جردوا منكم رجالا للجندي فيكونوا على مديان ليجعلوا نقمة الرب على مديان ألفا واحدا من كل سبط من جميع أسباط إسرائيل ترسلون للحرب يعني يطلعوا كام 12 ألف فاختير من ألوف إسرائيل ألف من كل سبط اثنا عشر ألفا مجردون للحرب يعني تحس ان يعني حتى التفاصيل احنا ممكن نستنتجها لوحدينا لكن اللي ما بيعرفش يحسب احنا قلنا له يعني فأرسلهم موسى ألفا من كل سبط إلى الحرب هم وفي نحاس ابن ألي... ابن أليعازار الكاهن إلى الحرب وأمتعة القدس وأبواق الهتاف في يده فتجندوا على مديان كما أمر الرب وقتلوا كل كل ذكر زي ما ربنا قال لهم ما سابوش أي ذكر إلا قتلوهم كلهم خالص وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم ده طبعا تخيل المشهد يعني اكوام من الميتين فوق بعض فهم قتلوهم ورموهم فوق قتلاهم كده أوى ورقيم وصور وحور ورابع مش مهم خمسة ملوك مديان وبلعام بن بعور قتلوه بالسيف طيب وسبى بنو إسرائيل نساء مديان واطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل املاكهم واحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار يعني حصل اباده شامله كل ذكر مات والملوك كلهم ماتوا سابوا النساء وخدوا البهائم كلها وسابوا المدينه ايه اكوام ركام رماد اكوام رماد واخذوا كل الغنيمه وكل النهب من الناس والبهائم واتوا الى موسى والعازار الكاهن والى جماعه بني اسرائيل بالسبي والنهب والغنيمه الى المحله الى عربات مؤاب التي على اردن الى أرد اردن اريحه فخرج موسى والعازار الكاهن وكل رؤساء الجماعه لاستقبالهم الى خارج المحله فسخط موسى على وكلاء الجيش رؤساء الألوف ورؤساء المئات القادمين من جند الحرب وقال لهم هل أبقيتم كل أنثى حية إن هؤلاء كن لبني إسرائيل حسب كلام بالعام سبب خيانة للرب أصل خلي بالك فخرج موسى والعذر كذا كذا فسخط موسى على وكلاء فيقول لك ده أصله مرضيش بال... بالقتل اللي حصل وازاي يقتلوا كل ذكر وازاي يقتلوا ملوكهم وازاي يحرقوا مدينتهم لا ده مش ده سبب غضبه ان هو لقاهم جايين بالحريم فغضب ده انتوا سبتوا منهم ستات عايشين دي ده سبب غضبه يعني فالان هنا بيقول ان هؤلاء كنا لبني اسرائيل حسب كلام بالعام سبب خيانه للرب يعني هم دول اس الفساد الحريم دول فالان اقتلوا كل ذكر من الاطفال اي طفل ولد يموت وكل امراه عرفت عرفت رجلا بمضاجعه ذكر اقتلوها هو عاوز يقول ان هم كانوا سبب خيانه الستات اللي اغوت الرجال ومش عارف مين فزي قصه سليمان عليه السلام والعياذ بالله بحسب الكتاب المقدس ان النساء املنا قلبه فقول لك هم دول الحريم دول هم السبب اي ست انتوا عارفين ان هي ضاجعت رجل وسببت في غوايته كده يموت اي عيل صغير آه، ذكر يموت لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات طبعا في سؤال خطير لازم يسأل في في ال في ال- السياق ده انت مستنتج السؤال ولا مش مستنتجه حيات خدوهم انتوا لا يا فالح ده خياله مش واسع انت متخيل ايه السؤال يا شيخ احمد يعني هياخدوهم من غير زواج زينه يعني لا اللي سبايا اللي س-
خيالكم مش واسع سؤال.
هو نقرا الجمله تاني ماشي.
شوقتنا هنا فهو بيقول وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجع- بمضاجعة ذكر اقتلوها لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر ابقوهن لكم حيات مضاجعه الاطفال ايه ده؟
ما هو لجميع الاطفال يا عم هقول انا هيعرفوا منين اللي ما ما دخلتش ما ما نامش معاها حد من اللي نام معاها حد هيسالوه هيسالوها وكلامها امانه يعني اذا كان هم احنا لازم و- نشغل ما هو بيقول اللي اللي في رجل ضاجعها ت- تموت واللي ما فيش رجل ضاجعها تموت خليها برضه على هل ده مثلا ده يعني ايام الثوره والكلام ده كله وال, وال اللي بيقولوه اللي الجيش والكشف الع- على ال- كشف العذريه والكلام ده اللي حصل هل ده ممكن يكون استنبطوا ده من النصوص دي عملوا كشف عذريه لل- لل- لكل النساء فاللي سقطت ماتت اللي نجحت خلاص ابقوها حيه بس هيعرفوا منين يعني يا اما بقى هم الرجال هيعترفوا لا ده دي نمنا دي ما نمنا. تخيل انت بقى انهي الطريقه يعني كلهم كبر دماغك كبر دماغك واما انتم فانزلوا خارج المحله سبعه ايام وتطهروا كل من قتل نفسا وكل من مس قتيلا في الياء يعني خلاص انت علشان قتلت او ده مش معناه انت عملت حاجه وحشه بس انت مسيت واحد نجس الميت ده نجس الجثه نجسه فما تمسهاش تطهر منها يعني. وكل ثوب وكل متاع من جلد وكل مصنوع من شعر معز كل متاع من خشب تطهرون ممتاز جدا طب هو سيدنا موسى عليه السلام حسب الكتاب ما زعلش منهم علشان قتلوا كل الرجال و... وحرقوا المدينه لا زعل منهم علشان سابوا من النساء اللي ساعدوا في اغواء الشعب ازاي يموتوا هم كمان طب في بقى في سفر التثنيه الرجال والنساء والاطفال التثنيه اتنين الاصحاح الثاني عدد 26 ل 37 فأرسلت رسلا من برية قديموت إلى سيحون ملك حشبون بكلام سلام قائلا أمر في أرضك أسلك الطريق الطريقة لا أميل يمينا ولا شمالا طعاما بالفضة تبيعني لآكل وماء بالفضة تعطيني لأشرب امر برجلي ب- بر- برجلي برجلي فقط كما فعل بنو فكما فعل بي بنو عيسو الس- الساكنون في سعير والمؤابيين الساكنون في عرب لكن لم يشأ سيحون ملك حشبون آه، أن يدعنا نمر به لأن الرب إلهك قص قص روحه وقوى قلبه ليدفعه إلى يدك كما في هذا اليوم يعني هو المفروض كان هيمر بأراضي ناس معينين فبعت له قال له ن- نمر عادي جدا وتسيبنا نمشي ولو اشترينا من عندك أكل بفضة نشرب من عندك شرب بفضة لكن هو مرضيش فده معناه ايه ده ربنا هيدفع هيدفعه ليك يعني انت تملك على ارضه يعني او ت- او تغزوه وهكذا وقال الرب لي انظر قد ابتدأت أدفع أمامك سيحون وأرضه وأبتدئ تم إيه، تملك حتى تمتلك أرضه فخرج سيحون للقائنا هو وجميع قومه للحرب إلى ياهصة فدفعه الرب فدفعه الرب إلهنا أمامنا فضربناه وبنيه وجميع قومه كله مات وأخذنا كل مدنه في ذلك الوقت وحرمنا من كل مدينة حرمنا يعني قتلنا بالسيف في نصوص تانية بتوضح الكلام ده وحرمنا من كل مدينة الرجال والنساء والأطفال ولم نبق شاردا يعني ايه لم نبق شاردا يعني حد مشي كده هاتوه عارف انت الليمبي بيقول لك هاتوا لي الكلب اللي هنا هو كده كله مات لكن البهائم نهبناها لانفسنا وغنيمه المدن التي اخذنا من عروعرين ومش عارف مين التي حفت وادي الرنون. الجميع دفعه الرب الهنا امامنا ولكن ارض بني عمون لم نقربها كل ناحيه وادي ابوك كذا كذا كذا وكل ما اوصى الرب الهنا كويس قوي يعني هو الراجل قال له احنا نعدي و... و... سالم لا مفيش سلام فالحرب عندهم اباده ما في مش هت... مش هتبقى تبعنا هتبقى علينا واللي علينا ايه بنخلص عليه
يعني كانوا بياخدوا غنايم برضه مش بيحرقوها ولا حاجه ايه كانوا بياخدوا- ما مش ضروري يعني كل حرب بظروفها انا قلت قبل كده احنا مش بنقرا النصوص دي احنا لا بنصدق ان الكلام ده حصل ولا بنكذبها وممكن يكون فعلا الكلام ده حصل ولظروف معينه ربنا حكم عليهم الحكم ده ان كلهم يموتوا كفره مش مشكله لكن نقصد ان ده المفروض يراعى بمقام الحكم الخاص اللي كان على ايام سيدنا موسى لو ده فعلا حصل او على ايام سيدنا داود لو ده فعلا حصل لكن المشكله ان هم بيتاسوا بالكلام ده في حروبهم معانا في العصور ال- الحاليه او اللي فاتت او ايا كان فبالتالي بيحصل ان هم بي- بيبيدوا بيقتلوا العيال الصغيره بيشقوا بطون الحوامل وهكذا تاسيا باللي حصل في الكتاب المقدس وبتبقى بالنسبه لهم حروب دينيه وبمباركه الكهنه والكلام ده كله رجال ونساء اثنا عشر ألفا مالهم دول في سفر يشوع السفر الدموي إصحاح 8 عدد 24 ل 29 وكان لما انتهى إسرائيل من قتل جميع سكان عاين في الحقل في البرية حيث لحقوهم يعني في ناس خلاص احنا قتلناهم كلهم وخلصنا منهم حاجة تانية حصلت يعني كان بيحصل حرب ورا حرب ورا حرب ويدخل المدن ويبيد وسقطوا جميعا بحد السيف حتى فنوا إن جميع إسرائيل رجع إلى عاين وضربوها بحد السيف فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء المجموع الاجمالي يعني ممكن يكون عدد الرجال كذا عدد النساء كذا اجمالي 12000 واحد مات عادي جدا مفيش مشاكل بنسمع عن ارقام اكبر من كده مسلمين ماتوا في العراق مسلمين ماتوا في البوسنه مسلمين ماتوا في الهرسك يعني دي اعداد صغيره مش مشكله هو طبعا مع مراعاه الديموغرافيا ايام زمان يعني نسبه التضخم السكان والكلام ده زمان ممكن يكون 12000 ده عدد ضخم لان اكيد إن عدد نسمه السكان او ع- التعداد السكاني ما كانش بالملايين ده احنا لغايه عصور قديمه كان مصر دي فيها 15 مليون ده امتى ايام افلام عادل امام في فيلم كده بيقعد يكرر فيه اصل مصر بقت 20 مليون والدنيا بقت زحمه ده ده ده من 20 30 40 سنه فاتت دلوقتي احنا 100 مليون طب تخيل من كام الف سنه فاتوا يبقوا كان عدد الناس كان بالالاف يعني لما تقول 12000 ماتوا دي مذبحه دمويه كبيره جدا جدا ما تجيش تقارن انت بالاعداد الحاليه يعني طيب جميع اهل عاين دول كلهم ماتوا جميع اهل عاين كلهم ماتوا مجموعهم 12000 ويشوع لم يرد يده التي مدها بالحربة حتى حرم جميع سكان عاين يعني ايه انت فاهم المعنى فاهم ايه؟ ي- لم يرد يده بالحربه يعني فضل يرمي يرمي يرمي يموتهم بالحربه يعني لغايه ما ايه ماتوا كلهم حرم جميع سكان عاد لكن البهائم وغنيمه تلك المدن نهبها اسرائيل لانفسهم فاسرائيل هنا مطلوق عليهم ايه, إيه, إيه ب- بني اسرائيل يعني قال عنهم اسرائيل لانفسهم حسب قول الرب الذي امر به يشوع واحرق يشوع عاي وجعلها تلا ابديا خرابا وكلمه السر الى هذا اليوم يعني الكلام ده واحد بيحكي عن حاجه حصلت زمان بيحكي قصه تاريخيه وبيقول لغايه النهارده المدينه دي تل رماد خرابه من اللي عمله يشوع ابن نون لغايه النهارده لسه المدينه كده طيب وملك عاي وملك عاي علقه على الخشبه الى وقت المساء ده كان حي ولا ميت غالبا كان ميت ايه غالبا كان ميت يعني بس هو ايه عمل ايه عارف انت آه، لا، علق راسه على باب زويلة والكلام ده هو بقى راح صلبه على خشبة كده إلى وقت المساء وعند غروب الشمس أمر يشوع فأنزلوا جثته على الخشبة وطرحوها عند مدخل باب المدينة وأقاموا عليها رجمة حجارة عظيمة برضو إلى هذا اليوم يعني دفنوه بحجارة أو أيا كان من معنى مش مهم لكن دمار شامل يدخلوا المدينة ما يس- يخرجوا منها ما فيش ولا حد يفضل حي فيها طيب في في سفر إشعياء تحت عنوان تحطم أط... آه، تحطم أطفالهم أمام عيونهم في إشعياء 13 إصحاح 13 من 15 ل 22 بيقول كل من وجد يطعن وكل من انحاشى يسقط بالسيف وتحطم اطفالهم امام عيونهم وتنهب بيوتهم وتفضح نساؤهم
ايه بقى توضح نسيانهم دي؟
هنشوفها في الترجمات مش مشكلة 13 16 ترجمة الحياة ويمزق أطفالهم على مرأة منهم تخيل دي وتغتصب نساؤهم ياه
كررها في الشريط تاني.
ايه كررها في الشريط تاني.
انت بقيت دموي زي اله العهد القديم طبعا فكره اله العهد القديم اله الدماء دي فكره اول واحد قالها كان ماركيون لما شرحنا ان هو كان بيقول ب- بازدواجيه بازد- ب- بالدواليزم ان في اتنين الهه وان هو المفروض استنبط الفكر ده من آه، كتابات بولس من كتابات بولس بتقول الاله بيحبنا والاله ونعمه وبر واحنا بنعمل وحش وبرضه الاله هيتمسك بعهده معانا والكلام ده كله فلما جه يقرا عن الاله في العهد القديم لا ده الاله ما بيعملش كده ده اله دموي ونار اكله و و و و و فبالتالي قال لك يبقى لا يمكن يكون الاله اللي بيصفه بولس ده هو نفسه الاله بتاع العهد القديم فقال لك ده الكون ده له الهين وده من ضمن آه، آه، فرق فرقه من فرق الغنوصيين قلت الغنوصيين فرق كثيره يعني فهو المفروض آه، ده من الفرق الغنوصيه اللي بتقول باليهين وان الدنيا اصلها الشر ليه عشان اللي في سفر التكوين اله العهد القديم هو اللي خلق السماوات والارض فيبقى الدنيا نابعة عن إله الشر يبقى الكون ده شرير واحنا أشرار وك- والجسد الشرير وال... وكل شيء مادي شر ده الفكر الغنوصي وبعدين احنا بقى ربنا هينقذنا وربنا التاني بقى بحسب فكرهم اللي هو أبو يسوع المسيح لأن هو قال إن إله العهد القديم ما هواش أبو يسوع المسيح وهكذا والفكرة دي هنا النص بيقول يمزق أطفالهم على مرأة منهم وحشية بشعة جدا طبعا يعني تخيل يمزق أطفاله دي يعني إيه هم بيجوا على الاحاديث اللي بتتكلم عن آه، ام قرفه الاحاديث الموضوعه والضعيفه هذه ويقول لك ده شقها ما بين جمالين وايه الوحشيه دي يا سلام ما هنا عندك اهو بيم- يمزق اطفالهم امام على مرأة منهم ي- هيمزقوا ازاي يقطع ايده كده يخلعه منه ولا يقطع رجله ولا يخلع رقبته ولا ايا كان هيعمل ايه وتغتصب نساؤهم
هنا سابها زي ما هي وهنا
ده ترجمة الحياة تمزق أطفالهم على مرأى منهم وتنهب بيوتهم وتختصم نساؤهم في العربية المشتركة الاله بيامر باغتصاب النساء
هنا أنا السياق مش مبين عندي انت بقى دور في باقي ال ال ال ال النص هل ده بامر الهي ولا لا وايه اصل القصه في العربيه المشتركه اطفالهم يمزقون امام انظارهم وبيوتهم تنهب وتغتصب نساؤهم في الع- في اليسوعيه واطفالهم يسحقون بمرأى منهم وبيوتهم تنهب ونساؤهم تغتصب الانجيل الشريف تمزق اطفالهم امام عيونهم تنهب ديارهم وتغتصب نساؤهم ترجمه البوليسيه عهد جديد فقط ما فيهوش عهد قديم فهنا في تحطم في بعض الترجمات تمزق وتفضح نساؤهم دي معناها تغتصب طبعا ما فرقتش كتير بقى تغتصب امام عيونهم ولا مش امام عيونهم ما اكيد السياق يقتضي ده يعني فرقتش كتير ها انا ذا اهيج عليهم الماديين خليني بس اشوف ده بدايه النص ده ايه نظامه بس هو ده شكل من الرب يعني الرب اللي بيمر من كده
خليك حسن الظن اهو وحي من جهة بابل رآه إشعياء ابن أموس فالمفروض إن كل ده وحي في الأول خلينا أحط النص إشعياء ابن أموس هو المفروض إشعياء النبي يعني في بعض الناس إشعياء هو شعيب ولا مش عارف ما يعني ما حدش يعرف بالظبط اختلاف الأسماء يا سيدي مش هتفرق مش هتفرق كتير الله المستعان ماشي فهنا ت- تمزق أطفالهم أمام عيونهم وتنهب بيوتهم تغتصب نساؤهم ها أنا ذا أهيج عليهم الماد ال- الماديين الذين لا يعتدون بالفضة ولا يصرون بالذهب يعني يقول لك دول مش هتعرف تضحك عليهم بفلوس ده أنا هسلط عليهم اللهم يعني دايما يقول لك اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمك فتحط فتحطم القصي الفتيان ولا يرحمون ثمرة البطن ولا تشفق عيونهم على الأولاد تعالى برضو نقرأ الترجمات في نص اللي شكله بشع ده 18 بيقول تمزق قصيهم الفتيان ولا يرحمون الأولاد أو الرضع كويس ده الحياة العربية المشتركة إنما ق- ق- ق- قسيهم تمزق الفتيان ولا ترحم ثمرة البط- البطن وعيونهم لا تشفق على البنين قصيهم تسحق الصبيان مش عارف ايه قصيهم دي مش مشكلة يعني في الانجيل الشريف انما ب- ب- ب- بقس- بقسيهم اعتقد ده من القسوة يعني قساة القلب قساة آه القلب ما نفسهم.
يمزقون الشبان ولا يرحمون الأطفال ولا يشفقون على الصغار هو NAV ده ايه؟
ال NAV ده هو نفسه الحياة New Arabic Version بس بالتشكيل ودي مفروض الك... الكاثوليكية اللي هي بتبقى دايما قريبة جدا من اليسوعية قصيهم تسحق الصبيان ولا يرحمون ثمرة البطن ولا تشفق عيو- عيونهم على البنين طيب وتصير بابل بهاء الممالك وزينة فخر الكلدانيين كتقليب الله سدوم وعمورة لا تعمر إلى الأبد ولا تسكن إلى دور فدور ولا يخيم هناك أعرابي ولا يربض هناك رعاة بل تربض هناك وحوش القفر ويملا البوم بيوتهم وتسكن هناك بدات النعام وترقص هناك معز الوحش ده ميثولوجيا كائنات معزو الوحش ايه معزو الوحش ده انا مش عاوز استفيض فيها بس احنا انا لو مش مهم التفسير اهو هنا بيترجمها الماعز البريه هنا العربيه المشتركه معز الوحش وهنا مترجمها التيوس ترقص هناك فينا في الانجليزي كاتب demons will dance there شياطين طيب آه، δαιμόνια δαιμόνια آه، كائنات روحيه ده بحسب ال- العربيه ال- ال- اليسوعيه wild goats خراف تيوس آه، الماعز البريه هنا انا آه، ال- الكلمه دي مش هتتعرف غير من ال- من العبري عبري يا عبري بص انا في العبري بحب استخدم الانترلينير ده اشعياء 13 صح 21 هنا ذا هاري جوتس
عايز المرشد ده.
في شعوري ش... شعيريم شعيريم شعيريم في شعيريم
اسمع كلام كده يهز مش عارف إيه.
هو عمل ايه بقى دلوقتي هو المفروض آه، طب ما علينا ما علينا خل ننزل ده ه- الشعارين دي انهي انزل انزل انزل H 8 8163 هنا Strong H 8163 shaggy he goat devil goat هنا مش عارف ايه هو المهم ان هو كائن آه، اسطوري كان بحث عنه الشيخ عرب اللي هو نصه التحتاني معزة أو والنص الفوقاني بني آدم العوض
سلعوع مترتل الافلام دي
أهي جوت هي جوت ما علينا
فيلم محمد هنيدي في نصوص تانية يعني أنا ما أعتقدش الشيخ عرب جاب النص ده في نص تاني في إشعياء كان جابه آه، في كائنات كتير يعني وحوش القفر دي آه، and the desert creatures ده طا طي ذلك طيب خلاص خلاص هنا آه، معز الوحش دي ال- ال- اللي عاوز يرجع بقى للبحث بتاع آه، الشيخ عرب اللي هو علم الميثولوجيا يث- يثبت تحريف الكتاب المقدس تصيح بنات أوى في قصورهم والذ- والذئاب في هياكل التنعم وقتهم يعني طيب المهم في الآخر النص ده في الأطفال الصغيرة بيمزقوهم والنساء بيغتصبوهم وثمرة البطن العيال الرضيعة كمان إيه ب- بيموتوهم وبيمزقوهم ويحطموهم مفيش مشكلة في بقى تحت عنوان ضربهم وقتلهم وعلقهم على خشب يشوع عشرة من 25 ل 43 فقال لهم يشوع لا تخافوا ولا ترتعبوا تشددوا وتشجعوا لأنه هكذا يفعل الرب بجميع أعدائكم الذين تحاربونه تخيل كده واحد احنا هنحارب المسلمين يقوم واحد عاوز يشجع الجيش فقوم قايل لهم وعظة لا تخافوا ولا ترتعبوا تشددوا وتشجعوا لأنه هكذا يفعل الرب بجميع أعدائكم الذين تحاربونه وهكذا بقى يعني فاهم انت ازاي مدخل حلو الخطبة في الحرب وضربهم يشوع بعد ذلك وقتلهم وعلقهم على خمس خشب وبقوا معلقين على الخشب حتى المساء وكان عند غروب الشمس أن يشوع أمر فأن آه، فأنزلوهم عن الخشب وطرحوهم في المغارة التي اختبأوا فيها ووضعوا حجارة كبيرة على فم المغارة حتى إلى هذا اليوم عينه برضو يعني ده بيحكي عن حاجة حصلت زمان وأخذ يشوع م- م- مقي- مقيدة في ذلك اليوم ده اسم بلد أكيد وضربها بحد السيف وحرم ملكها هو وكل نفس بها لم يبق شاردا برضو يبيد كله وفعل بملك مقيدة كما فعل بملك أريحة ده غالبا برضو علقوا على خشبة وسابوا الغاية ما علينا يعني ثم اجتاز يشوع من مقيدة وكل إسرائيل معه إلى لبنة وحارب لبنة فدفعها الرب هي أيضا بيد إسرائيل مع ملكها فضربها بحد السيف وكل نفس بها لم يبقي بها شاردا ك- يعني تحس المدينة دي إكس مدينة دي إكس مدينة دي إكس وهكذا وفعل بملكها كل كما فعل بملك أريحة غالبا برضو علقوا على خشبة ثم اجتاز يشوع وكل إسرائيل معه من لبنة إلى لخيش ونزل عليها وحاربها فدفع الرب لخيش بيد إسرائيل فأخذها في اليوم الثاني وضربها بحد السيف وكل نفس بها حسب كل ما فعل بلبنة اللي هو إيه لم يبق بها شاردا حينئذ صعد هورام ملك جازرة لإعانة لخيش وضربه يشوع مع شعبه حتى لم يبق له شاردا هو كمان يعني أي حد يدخل يبيد يبيد يبيد ثم اجتاز يشوع وكل إسرائيل معه من لخيش إلى عجلون فنزلوا عليها وحاربوها وأخذوها في ذلك اليوم وضربوها بحد السيف وحرم كل نفس بها في ذلك اليوم حسب كل ما فعل بلخيش ثم صعد حسب كل ما فعل برضه ما سابش فيها حد ثم صعد يشوع وجميع إسرائيلين وجميع إسرائيل معه من عجلون إلى حبرون وحاربوها وأخذوها وضربوها بحد السيف مع ملكها وكل مدنها وكل نفس بها لم يبق شاردا حسب كل ما فعل بعجلون فحرمها وكل نفس بها إبادات إبادات ثم رجع يشوع وكل إسرائيل معه إلى دبير وحاربها وأخذها مع ملكها وكل مدنها وضربوها بحد السيف وحرموا كل نفس بها لم يبق شاردا كما فعل بحبرون كذلك فعل بدبير وملكها وكما فعل بلبنة وملكها فضرب يشوع كل أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها مسحها كلها لم يبق شاردا بل حرم كل نسمة كما أمر الرب إله إسرائيل إله الدماء فكركش بحاجة ده طيب فضربهم يشوع من قادش إلى غزة وجميع أرض الحشون كذا كذا كذا لأن الرب إله إسرائيل حارب عن إسرائيل يعني كأن إيه الرب نفسه هو اللي كان ده منسوب لكل ده يعني ثم رجع يشوع وجميع إسرائيل معه إلى المحلة إلى الجلجال طيب مش بيستريح في السكه شويه من كتر الاكل طيب في بقى تحت عنوان كل الشعب يستعبد ده من برضه من معاملة الأسرة طبعا احنا شفنا أول نص عن معاملة الأسرة إن هو إيه ياخد الست يحلق لها زلبطة و- ويسيب ويقلم لها أظافرها ويسيبها شهر مش عارف مين منظر تاني عن معاملة الأسرة إنه لما منسوب لسيدنا موسى سابوا النساء قال لك لأ اللي ضاجعت ذكر تموت اللي ما ضاعتش اللي ما ضاجعتش دي سيبوها منظر ثالث اللي هو في سفر التثنية الإصحاح 20 من 10 ل 18 حين تقرب من مدينة لتحاربها خلي بالك دي شريعة اللي فات كان ممكن أحوال حروب معينة لكن دي شريعة الشريعة دي نسخت بالعهد القديم ولا ما زالت باقيه ممكن مسيحي يقول لك لا احنا هفاءات يعني ايه يعني صلي لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم ما منحاربش حد اللي يدخل بيتي يط- يطردني منها ما جاتش الشلوت ده ما جاش في ال- في التسجيل يطردني منها ده انا اصلي له ما دافعش لا تقاوم الشر اللي ياخد منك آه، هدومك اديله الرداء اللي يسخرك ميل امشي مع اتنين آه، صلوا من اجل انت بتبرق لي كده ليه خلينا نطلع شواهد النصوص دي مش مهم في في نصين اللي هم بيقولوا آه، احبوا اعداكم باركوا لعانيكم احسنوا الى من بغضيكم ده كده في فينا صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم في متى 5 44 واما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم باركوا لعينيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم ده نص تاني ملوش علاقه في طبعا الن- النصوص اللي بتقول لا تقاوموا الشر هي في متى 5 39 وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين ومن سألك فأعطه ومن أراد أن يقترن منك فلا ترده سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا لعينيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات كويس ماشي فهو ممكن المسيح يقول لك الكلام ده منسوخ احنا ما بنحاربش احنا بنسلم على طول تمام لكن لو هو ما قالش كده اصل في في بعض الحين يقول لك احنا ملناش دعوه ده عهد قديم واحنا بتوع العهد الجديد بيكفر يعني بالعهد القديم فنقول له يعني هل انت ممكن تتزوج باختك يقول له لا اصل سفر التثنيه بتقول كذا يا سلام جري على
فنقول له طب احكام الحرب بتاخدها منين ده مش موجود في العهد الجديد مفيش حرب في العهد الجديد هم اصلا كانوا تحت اضطهاد وكانوا مستضعفين من اليهود ومن الرومان ما كانش عندهم القوة ان هم يحاربوا بغض النظر عن النصوص اللي بيع ثوبك وها هنا سيفين سيفين آه، جيد ده يكفي بغض النظر عن النصوص دي كلها لكن هم ما حاربوش عشان هم كانوا مستضعفين لو كانوا هيحاربوا كان هيحصل لهم ايه اباده كانش هيبقى فيه نصارى خلاص بح ده برضو من ضمن آه، ادله آه، صحه آه، بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه لما حارب في ظروف الطبيعي انه ينهزم ما انهزمش وانتصر وفي غزوه بدر اللهم ان تهلك هذه الع- العصابه من الناس فلن تعبد في الارض بعد اليوم عصابه مجموعه من الناس ده دليل على انهم ايه عدد قليل في مقابل كفار عددهم كتير ومعاهم سلاح وعده وعتاد وخيول وجمال وكذا وكذا برضه حصل ايه النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتصر عليهم وقهرهم عشان طبعا في نبوه بتقول ايه قال الرب لسيدي الملك اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك نصوص كتير يعني دي اشارات للمسيح الرئيس ان هو دايما هينتصر على اعدائه والحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راسه الزاويه من قبل الرب كان هذا وهو عظيم في اعيننا اللي اللي اللي يخبط الحجر ي- ي- يت- يتهشم ولو الحجر ده سقط عليه يسحقه يعني هو كده كده كسبان اللي يهاجمه كسبان اللي هو يهاجمه كسبان لا طب هو مش كان في اللي هو كان امرهم يفضلوا فوق وما ينزلوش ولما نزلوا اه مش مشكلة بس ده ده مش معناه إبادة الدين يعني ده في درس عظيم احنا مش المقصود مش معناه ان هو في كل حرب دائما يغلب لكن هو في النهاية الغلبة كانت لمين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب يعني مش علشان غزوة وبعدين دي اصلا ما تحسبش هزيمة كاملة لا دول اقتصوا شويه من المسلمين بسبب ال- ال- اللي عصوا الامر النبوي يعني يعتبر فيه نوع من انواع التعادل لكن ال- الغالبيه العظمى كان المسلمين سحقوهم في في احد لكن في اخر الحرب خالص الرومان اللي كانوا على الجبل آه، طمعوا في الغنائم ونزلوا يجمعوها فراحوا لفوا من ورا وهاجموا المسلمين من الظهر عشان الرومان كانوا بيحموا ظهرهم فحصل خسائر لكن ده ما يعتبرش ان هم فازوا في- على المسلمين في غزوه احد ما حتى حصلش ده لسان يعني ما حصلش.
طيب هم بس المسلمين خسروا كثيرا بسبب ان هم عصوا الامر النبوي وان ده في حد ذاته ده دلاله آه، لصدق نبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان احنا الخير في اتباع امره ومنهجه ما سمعناش كلامه عادي يعني ايه كان مثلا يقولوا احنا ما سمعناش كلامه وما حصلش حاجه مين ده لو كان لو هم لو كانوا آه.
انتصروا.
طيب شوف بقى فقيه زيزو ما شاء الله شويه بشويه معانا واحد طيب خلاص خلاص الم... المهم ان سفر التثنية دي مفروض شريعة شريعة يعني مش حاجة خاصة بحرب معين عشرين من عشرة ل 18 حين تقرب من مدينة لتحاربها لتحاربها استدعها للصلح خلي بالك لو عاوز ترسم شجرة انت داخل هتحارب تقول لهم يتصالحوا هيحصل كذا flow chart diagram يعني كان ده كذا هيحصل كذا كذا هيحصل كذا فانت المفروض طب لو لو احنا اتصالحنا ما حاربناش المفروض يحصل حاجه حلوه الطبيعي يعني اما نشوف فان اجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك ده احسن الاحوال ان احنا لو قلنا هنتصالح وبلاش دم وبلاش سيف يبقى انتوا عبيد لينا دي الشريعه وان لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها واذا دفعها الرب الهك الى يدك مس... السلم عبيد الحرب اباده السلم عبيد الحرب إبادة فاضرب جميع ذكورها بحد السيف وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك يعني هي- هيستعبد الباقي هيقتل كل الذكور ويستعبد الباقي وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبقي منها نسمة ما يعني إيه الموضوع محتاج رسمة يعني الموضوع ده له علاقة بإيه ال- المدينة اولا قريبه ولا بعيده لو بعيده سلم ولا حرب لو سلم يبقى استعباد لو حرب يبقى كل الذكور يموتوا اصل خلي بالك لا لان هو قال طب لو هي قر- قر- قريبه منك لا تبقي منها نسمه ما يعني البعيد هنا له ايه ميزه في في الحرب ان كل الذكور يموتوا لكن النساء والبهائم هتاخدها ايه غنيمه هنا بقى لو قريبه السلم برضو استعباد طيب لو حرب هنا اباده بقى تمام فيبقى الموضوع ده ليهم ميزه ان في النساء هيبقوا عبيد وال- والباقيين هيبقوا ايه آه غنائم يعني طيب واما مدن هؤلاء هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب الهك نصيبا اللي هم المدن القريبه يعني فلا تستبقي منها نسمه ما بل تحرمها تحريما الحثيين والاموريين والكنعانيين والفرز وال والفرزيين والحويين واليبوسيين كما امرك الرب الهك بامر الهي يعني تموتهم كلهم وتبيدهم لكي لا يعلموكم يعني دي دي دي, دي الحكمه يعني لكي لا يعلموكم ان تعملوا حسب جميع ارجاسهم يعني ايه هم هيعلموكم الكفر فازاي احنا نتعايش مع الاخر ان احنا ما نخليهوش يعيش ده التعايش هم هيعلمونا الكفر تخيل لو ده كان شريعه مطبقه عند المسلمين بالنسبه لاهل الكتاب وعندنا يا جماعه احنا داخلين فتح مصر دلوقتي ودي تعتبر مدينه قريبه ما احنا في الجزيره العربيه ساعتين بالطياره تمام فخلاص ها هيسلموا كلهم عبيد عندنا طيب لو هنحارب اباده كامله تخيل فاحنا خلاص احنا بقى اصلنا من الجزيره العربيه وداخلين مصر المفروض ما يبقاش في كافر واحد عايش ليه الح... في حكمه يا جماعه من التشريع اصل هم دول هيعلمونا الكفر فاحنا نقضي عليها قضاء تاما فيبقى احنا كده طهرنا الارض من الكفر ده كمان يعني يشكر لينا عملنا خدمه بغض النظر ان الفكره مقنعه عشان انا ارهابي لكن دي مش شريعه اسلاميه اهل الكتاب خصيصا ليهم آه، ميزه في التشريع الاسلامي طيب يعني بي- بيدفعوا الجزيه ويخضعوا للحكم الاسلامي ويبقوا على دينهم و- وهكذا وان مفيش تقتيل غير اللي بيحارب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون طبعا دي في قصه طويله وانا هستفيض فيها في اهل الكتاب في القران لكن انا سالت نفسي سؤال طب لو هم مش اهل كتاب يحصل فيهم ايه نبيدهم كلهم امال يحصل فيهم ايه تعايش معاهم يا شيخ ويدفعوا جزيه لا. ايه انت ايه ايه يا شيخ هيدفع جزء.
لا مش كله بيدفع جزيه ال- اللي بيحصل يتم اجلائهم من الارض ويروحوا ارض تانية زي ما زي ما حصل مع الكفار وقت في في في, في الحكم الاسلامي في ايه قرانيه بتتكلم ان انما المشركون نجس بقيه الايه بتقول ايه فلا يقرب المسجد فلا يقرب المسجد. تم اجلائهم هتفضل قاعد تروح تشوف لك بلد تانية تعيش فيها فاهل الكتاب ليهم ميزه في ال- في الحكم الاسلامي بالنسبه للمجوس في حديث نبوي بيقول آه، سنوا بهم معامله اهل الكتاب في الجزيه فالمجوس ممكن ي- ي- يدفع جزيه وفي بعض الأ- علماء المسلمين بيتكلموا في قصه المجوس دول ممكن بيقسموا اهل الكتاب لمن لهم كتاب ومن لهم شبه كتاب او شبه كتاب ان معنى ان دول كان ممكن يكون عندهم كتب سماويه من زمان ولكن كلها محيت وما بقاش موجود منها اي اثر وفي اهل كتاب اللي هم اليهود والنصارى لسه في كتبهم ليهم اثر تمام فبيقول لك ده ممكن إن المجوس يكونوا من الطائفه دي ده بحسب حكم الامام الشافعي والشافعيه آه، لان انا انا اكتشفت شيء ممتاز جدا ان في بعض الايات لو عاوز تفهمها مظبوط صح لو ليها علاقه بحكم فقهي ما تدورش عليه في كتب التفسير تدور عليه عن- في كتب الفقهاء لان هم بيفهموا الايه بحسب تطبيقها على الواقع لان هي على اساسها لها حكم شرعي معامله فتدور في كتب الفقهاء المهم انا المهم الفكره ان اهل الكتاب في التشريع الاسلامي احنا مش بنجليهم من ارضهم لا احنا بن- بنبقيهم في ارضهم ويعيشوا ويعبدوا ويصلوا وهكذا مع شروط معينه ان ما يكونش في فتنه للمسلمين و و و حاجات حاجات كتير كده المهم ان احنا ايه مش خريطه العمل دي ل- لو سلموا نستعبدهم ولو هم قريبين مننا وحاربونا نبيدهم مفيش الكلام ده طب هو ليه بدهم ليه ليه هو خايف ان هم ي- يضموهم طب ليه هو اللي مش يشدهم لطريق الكويس ما علينا مش مشكلة يعني طيب تمحو تمحو اسمهم من تحت السماء شوف التعبير في سفر التثنية سبعة من عشرين لستة وعشرين بيقول والزنابير أيضا يرسلها الرب إلهك عليهم حتى يفنى الباقون والمختفون من أمامك لا ترهب وجوههم لأن الرب إلهك في وسطك إله عظيم ومخوف ولكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلا قليلا لا تستطيع أن, أن تفني تفنيهم سريعا لئلا تكثر عليك وحوش البرية ويدفعهم الرب إلهك أمامك ويوقع بهم اضطرابا عظيما حتى يفنوا ويدفع ملوكهم الى يدك فتمحو اسمهم من تحت السماء يعني ايه خلاص ما يبقاش لهم ذكر تاني خلاص اباده لا يقف انسان في وجهك حتى تفنيهم تفنيهم يا تماثيل الهتهم تحرقون ده طبعا السلفيين اللي بيعملوا كده في ال- في الاثار وبيهدموا ال... ال... عاوزين هم اللي كسروا طبعا مناخير ابو الهول وحاولوا وحاولوا يهدوا الهرم بس استعفى عليهم كده يعني لا تشتهي فضة ولا ذهبا مما عليها لتأخذ لك لئلا آه، ت- تصاد به لأنه رجس عند الرب إلهك ولا تدخل رجسا إلى بيتك لئلا تكون محرما مثله تستقبحه وتكرهه لأنه محرم يا سلام. ولاء وبراء تستقبحه وتكرهه تستقبحه وتكرهه لأنه محرم سبحان الله طيب كل المدينة الرجال والنساء والأطفال دول حصل فيهم إيه في سفر التثنية ثلاثة من واحد لسبعة ثم تحولنا وصعدنا في طريق باشان فخرج عوج ملك باشان للقائنا هو وجميع قومه للحرب في إذرعي فقال لي الرب لا تخف منه لاني قد دفعته الى يدك وجميع قومه وارضه فتفعل به كما فعلت بسيحون طبعا احنا قرينا عمل ايه يعني دخل موتهم كلهم ولم يبق منهم شاردا طب فدفع الرب إلهنا إلى أيدينا عوج أيضا ملك باشان وجميع قومه فضربناه حتى لم يبق له شارد شارب دي معلقه معاهم
وأخذنا كل وأخذنا كل مدنه في ذلك الوقت لم تكن قرية لم نأخذها منهم ستون مدينة كل كورة أرجوبة مملكة عوج في باشان كل هذه كانت مدنا محصنة بأسوار شامخة وأبواب ومزاليج سوى قرى الصحراء الكثيرة جدا فحرمناها كما فعلنا بسيحون فحرمناها يعني ايه يعني كل المدن دي خلصنا عليها محرمين كل مدينة الرجال والنساء والأطفال كله مات لكن كل البهائم وغنيمة المدن نهبناها لأنفسنا آه مفيش مشكلة البني آدمين البني آدمين ما لهمش لازمة لكن إيه الباقي إحنا ناخده طيب كده احنا الحمد لله خلصنا ال- القصص من الماضي لا فائدة لها وحاجات غير أخلاقية ونصائح اه، م- مبغضة للنساء وداخلين بقى ايه على قصائد غريبة لا تحمل على الصلاة وإن سميناها مزامير مزامير طبعا في كام مزمور كده نقراهم سريعا ثانية واحدة النص بتاع المزامير 14 من واحد لسبعة طبعا انا قلت قبل كده ان مش كل المزامير منسوبه لداوود عليه السلام عدد آه، من المزامير مش مكتوب عليها دي بتاعت مين عدد من المزامير منسوبة لداوود عدد من المزامير منسوبة لناس تانية واحنا كنا قرأنا الاقتباس من كتاب مدخل إلى كتاب مقدس تحليل لأسفار العهدين القديم والجديد بيقول ان المزامير دي تم جمعها لغاية فترة ما بعد السبي البابلي فبالتالي ما ينفعش نقول المزامير دي هي الزبور او ال- يعني المقابل اللي احنا نعرفه كتاب الذي نزل على داود عليه السلام او او كده يعني طيب هنا المهم المزامير 14 من واحد لسبعة ده تقريبا المزمور كله يعني بيقول ايه لامام المغنيين لداود قال الجاهل في قلبه ليس اله فسدوا ورجسوا بافعالهم ليس من يعمل صلاحا المفروض النص ده اقتبسوا بولس في رسائله علشان خاطر يقول كل الناس وحشة على وجه الأرض وده نتيجة الخطية وهكذا لكن هو اقتطع النص من السياق والمفروض ان النص ده بيتكلم عن الجهال الملحدين ده ليس من يعمل صلاحا مفيش منهم حد كويس يعني فاهم ازاي يعني المفروض ي- ال ال العبارة تفهم في السياق وبعدين انا قلت قبل كده ان ت- ده تقريبا كان في رسالة بولس الى اهل روميا هو كان عامل خلطة نصوص كده مجمعهم على بعض وكنا بنتناقش هل بولس هو اول واحد يجمع الخلطة دي ولا ده نقلها من حد قبليه يعني هل ممكن يكون في في فرقة يهودية معينة كان ده فهمها بخصوص ال- المسيح الرئيس هل هيبقى ملك عظيم ولا هيبقى عبد متألم ومش عارف ايه يعني ممكن يكون ده ن- نتاج فكر واحد يهودي وبعدين ال- بولس تبنى هذا الفكر وبلوره اكتر في دماغه وطلع اللي هو عليه ده دلوقتي ممكن ما علينا المهم يبقى النص ده مش معناه ان كل الناس آه، ما بيعملوش آه، وحش يعني فهنا آه، ما بيع- بيعملوا وحش قصدي ليس من يعمل صلاحا الرب من السماء اشرف على البني على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله الكل قد زاغوا معا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ألم يعلم كل فاعل الإثم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز والرب لم يدعو هناك خافوا خوفا لأن الله في الجيل البار رأى المسكين رأى, رأى المسك... الم- آه، رأي رأي المسكين ناق... ناقضة لأن الرب ملجأه لها مش مش مش مهم تتقال ازاي حتى. آه، آه، ليت من صهيون خلاص إسرائيل عند عند رد الرب سبي شعبه يهتف يعقوب ويفرح إسرائيل. مش مهم دي مزامير لا ت... لا لا تحمل على الصلاة.
ولا على اي حاجه طيب مزمور 53 واحد ستة لإمام المغنيين على العود قصيدة لداود قال الجاهل في قلبه ليس إله إيه ده حد شايف حاجة آه أنا اللي بعدها هي نفس المزمور مع اختلاف بسيط جدا يعني المزمور اللي احنا كنا بنقراه ده كان المزمور 14 انا انا لاحظت الموضوع ده لما الاخ اسمه ايه ده آه، ربنا يكرمه الاخ الليبي اللي كان آه، بيحضر معانا اه الاخ سالم عوض غيضان كان جاب لي نسخه من المزامير مطبوعه فقعدت اقلب فيها دي كانت اول مره اقرا الم... أبص افوت على المزامير كلها مره واحده ففت قال الجاهل في قلبي ليس اله وبعد كام صفحه كده قال الجاهل في قلبي ليس اله بقيت اشكك في نفسي يعني فاهم ازاي ده مش معقول يكون copy و paste نفس الكلام هنا وهنا فرجعت شويه ورا كنت في 53 رجعت شويه ورا لقيت اه ده فعلا 14 طب يمكن تكون دي غلطه في النسخه المطبوعه اما ابص عليها في ال e-Sword لقيت اه ده نفس الكلام بتحس ان انت يعني ما بتستوعبش ان ده ممكن يكون حاصل في كتاب مقدس مزمور 14 هو نفسه مزمور 53 مع تعديلات طفيفه ايه لازمتها ان ده يبقى مزمور وده يبقى مزمور لوحده وما اصلا المزمور ما منوش فايده اصلا طيب لامام المغنيين على العود قصيده لداود ده المزمور 53 قال الجاهل في قلبه ليس اله فسدوا ورجسوا رجاسه ليس من يعمل صلاحا الله من السماء أشرف على الب- على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب هل من فاهم طالب الله كلهم قد ارتدوا معا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ألم يعلم فاعل الإثم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز والله لم يدعو كل ده تطابق مع اللي فوق هناك خافوا خوفا ده الجديد بقى هن- لا ده هنا هناك خافوا خوفا لأن الله في الجيل البار هنا بيقول هناك خافوا خوفا ولم يكن خوف لأن الله قد بدد عظام محاصرك أخزيتهم لأن الله قد رفضهم ليت من صهيون خلاص إسرائيل ليت من صهيون خلاص إسرائيل عند رد الله سبي شعبه يهتف يعقوب ويفرع إسرائيل يعني هي الجزء بس الخلاف في العدد الخامس بس غير كده ايه كده كده copy و paste طبعا دي تعتبر copy و paste صغنونه غير اللي الشيخ احمد ديدات كان بيقرا بيه في في- بالصفحات ما علينا الله قائم في مجمع الله في وسط الالهه يقضي طبعا ده توحيد المزمور 82 من 1 ل 8 مزمور لاساف الله قائم في مجمع الله في وسط الالهه يقضي تعالوا نبص على المزمور ده 82 واحد في العبري يعني اهو مزمور مزمور لاساف الوهيم آه، ال الوهيم ايل ده تقريبا ايل ايل in congregation of eel طيب ما علينا النص ده لو بصينا عليه في الترجمات الله يترأس ساحة قضائه وعلى القضاة يصدر حكما إلهيم التانية دي اللي هم مترجمينها ايه آلهة في هنا مزمور الأساف الله في مجلسه الإلهي في وسط الآلهة يقضي في اليسوعية الله في جماعة الله قائم في وسط آلهة الآلهة يقضي الإنجيل الشريف بيقول جلس الله يرأس المجلس الإلهي ليقضي بين الحكام أنهي واحد في التلاتة المقصود به الإله الحقيقي اول واحد طب إزاي الله يجلس آه، إزاي يعني إيه يعني إيه المقصود بأن الإله في مجمع
الآلهة.
إيه إيه في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي ما علينا مش مهم ده نص احنا بنستخدمه للدلالة على ان حتى لو في واحد اتقال عنه انه الله ده مش معناه انه الاله الحقيقي المستحق للعبادة يعني في النص بتاع يوحنا واحد واحد اللي احنا بنقول فيه المفروض تترجم والها كان الكلمة او الكلمة كانت الهية حتى لو معناها وكان الكلمة الله شوف يعني لو المسيح قال انا الله ده مش بالضروري معناه معنى محكم ان هو بيقول انا الاله الحقيقي المستحق للعباده ليه عشان في ناس تانية اتقال عنهم ان هم الله لكن هم ايه وضع بايه؟
قضاء عاديين حتى متى تغدون جورا وترفعون وجوه الأشرار سلاح سلاح دي زي تيرارارارا معظم العلماء قالوا كده قال لك دي نغمة معينة على أساس إن أنت لو هتغني المزمور دي وقفات غنائية معينة يعني أو نوتة أو تظبيط رتم أو حاجة زي كده خبرة طيب اقضوا للذليل ولليتيم انصفوا المسكين والبائس نجوا المسكين والفقير من يد الأشرار انقذوا لا يعلمون ولا يفهمون في الظلمة يتمشون تتزعزع كل كل أسس الأرض أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم ده النص ده ايه العدد السادس طب تعال نشوف العدد السادس هنا بيقول ايه بيقول الوهيم انتوا إ- الوهيم الله يعني اللفظ اللي بيترجم الله في الكتاب المقدس فبيقول انا قلت انكم الله وبنو العلي كلكم لكنكم مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون قم يا الله دين الأرض لأنك أنت تمتلك كل الأمم الله ذكرت كم مرة ورا
حاول تحذر أنهي فيهم هو الإله الحقيقي فاهم ال- دي من ضمن مشاكل الكتاب إن حتى لو المسيح قال أنا الله يا جماعة أنا الله فده معناه ان انت مثلا قاضي على بني اسرائيل زي عصر القضاء هتحكمنا هتبقى ملك علينا ده المعنى ده مش معناه مش بالضروري معناه معنى محكم انت الاله الحقيقي عشان نعبدك ده كلام فاضي تمام فدي مشكله كبيره هنا في طبعا نقطه رئيسيه النص ده طبعا انا قلت انكم الهه في المفروض هو كانه بيقول انتوا اتقال عنكم ان انتوا الوهيم او الله او الهه لكن هل ده معناه ان انتوا الهه حقيقيه مستحقه للعباده لا اتقال عنك ان انت ابن الله اتقال عن المسيح انه ابن الله في العهد الجديد هل ده معناه ان ابن الاله اله واله حق من اله حق فيعبد لا طب احنا نعرف منين انت اله حقيقي ولا مش اله حقيقي لو اتصف بصفات البشر يبقى هو مش اله حقيقي خلاص ضاع كده
ليه لمفهوم ان الاله يتصف بصفات المخلوق يتصف بصفات الاتنين ضد بعض ما ينفعش يجتمعوا يعني ما ينفعش يبقى فيه تجسد فبالتالي هيبقى واضح انت اله تتصف بصفة الالهة او بصفة الجوهر الالهي لو وجدنا فيك صفات جوهر الناسوت يبقى انت مش اله ليه عشان ما ينفعش الاله يتصف بده فبما ان المسيح كان بياكل وبيشرب وينام ومات لانكم مثل الناس تموتون فاللي يموت ما يبقاش ايه اله حقيقي كان في تسجيل رائع كان بيشغله الاخ وسام في ال- ل- لشنوده وهو بيشرح ويقول تدمير الايمان المسيحي وكذا فعلا هما مش فاهمين هو جه يشرح النص ده وقال ان انت مت يعني انت مش اله حقيقي طب المسيح هم بيعتقدوا انه ايه لا انه ايه يبقى مش اله حقيقي فهو الفكره برضو لما القران الكريم بيقول ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كان ياكلان الطعام الفكره في النهايه ان كون انه اتصف بهذه الصفه ما ينفعش يبقى اله ليه لان كان ياكلان الطعام كنايه على انهم كانوا بيتالموا من الجوع وعلشان يزيل هذا الجوع يحتاج الى طعام فمن يحتاج ليس باله
وبيان الاتيان طب لو انقطع عنه هذا الطعام يموت وده معناه ايه ليس بإله المفروض ان اهل الكتاب اللي عندهم علم ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون يا ما- ما بي- هم بي بي بيتقال احنا بتوع الكتاب واحنا اهل الكتاب واحنا اهل الذكر وهم اهل بطيخ مش فاهمين حاجة أصلا ولا بيقروا كتابهم ولا بيعرفوا ما ده معنى الآية وأنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ت- ت- من ال يعني يا دوبك ال- ال- ال- الأماني دي تقريبا في التفسير معناها ي- قراءات سطحية أو كده لا- يعني ما مش فاهم واقع ال- النصوص يعني إيه؟
ده كان نص مثلا مم. فانا المهم يعني المفروض ان لما القران الكريم بيخاطب هؤلاء بمثل هذه ال- التوصيفات عن المسيح او كده المفروض يكونوا هم ادرى الناس بان ده ينفي الوهيته ليه باطلاعهم بنصوص قديمه وحاجات زي كده موجوده عندهم طيب يبقى احنا بنستفيد ده يعتبر اهم حاجه رغم ان هو ده هو ملوش طبعا مزمور ما بيحثش على الصلاه ولا اي حاجه لكن احنا بنستفيد بيه في ايه في الحوار الاسلامي المسيحي وهكذا ان ممكن يتقال على شخص انه الله لكن ده مش معناه انه اله حقيقي للعباده مستحق العباده ليه علشان هو بيتصف بصفات نقص فمن يموت ليس باله من يتالم ليس باله من يحتاج ليس باله وهكذا رهب وبابل رهب ده وحش اسطوري برضو ضمن علم الميثولوجيا والكلام ده كله المزامير 87 من واحد لسبعة لبني قورح مزمور تسبيحة أساسه في الجبال المقدسة مين اللي قاله ما نعرفش مش مهم الرب أحب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب قد قيل بك أمجاد يا مدينة الله سلا أذكر رهب وبابل عارفتي ايه بقى رهب دي ده المزمور إيه، 87 4 صح هنا في ترجمة الحياة بيقول ايه مصر ده نصب واحتيال الانجيل ال- ال- العربية المشتركة مصر ده نصب واحتيال اليسوعية رهب زي ما هي ايه رهب ده في الانجيل الشريف من الامم التي تعرفني اذكر مصر تمام طيب خلينا نفتح النص ده في ال Interlinear Scripture Analyzer المزامير كام 87 4
اهو هنا بيقول ايه رهب ده مفروض حرف ايه هي رهب بيتنطق كده تمام ده معناه ايه نبص في القاموس انا مش عارف ليه هو ما بيطلعليش ال- انا عاوز اشوف ال Strong number ما علينا سبعة اتنين تسعة أربعة H سبعة اتنين تسعة أربعة ادي هجيب هنا H سبعة اتنين تسعة أربعة رهب رهب that is boister an epithet of Egypt هو بيقول ده آه، آه، لقب لمصر ايه ال ال ايه البويستر ده زميل ما مش مشكلة لا تزرع same as كذا بلاستر براود strength هفتح الترجمة اليسوعية في ال- الأسفار ال- الأسفار الحكمية والشعرية المزامير 87 86 87 اهو في المزمور له ترقيمين الترقيم ده إيه، له علاقة بالسبعينية بتدي ترقيم العبري بتدي ترقيم وهكذا ما علينا مش مهم هو ده نشيد مزمور لبني قورح أيها الرب إل- إيه، إله خلاصي في النهار صرخت وأنا لا مش ده اللي احنا عايزينه
ايوه لبني قرح مزمور تسبيح هو؟
هو تس- لبني قرح مزمور تسبيح هو اساسه في الجبال المقدسه انا بقول كده
مش ده اللي احنا عايزينه شكرا
تقريبا اللي قبله
ايوه هو أهو لقد قيلت الأمجاد يا مدينة الله صلاة اذكر رهب وبابل ما أعرف ما أظنش هو هنا أهو هنا بيقول إيه إن أن نصبح العاصمة وأما جميع شؤوننا المجاورة لإسرائيل مصر رهب والحبشة وسوريا مدعوة معرفة الإله الحقيقي لا رهب مصر لا لا مش م... إيه... انا مش ع... مش عاوز ادور دلوقتي كتير المفروض رهب ده اسم إيه... طب خلينا بس عشان أط- اطلعه عشان ما- كان كان كامل آه، رقم ال Strong بتاعه سبعة اتنين تسعة أربعة سبعة اتنين تسعة أربعة هفتحه في ال King James Concordance ده مذكور الكلمة دي مذكورة في ثلاث نصوص ده في 87 4 ده اللي احنا فيه اذكر رهب وبابل في 89 10 انت سحقت رهب مثل القتيل في اشعياء 51 9 استيقظ استيقظي البسي قوة آه، البسي قوة يا ذراع الرب استيقظي كما في أيام القدم كما في الأدوار القديمة ألست ألست أنت القاطعة رهب الطاعنة التنين تعالوا بص ده إشعياء 51 9 هفتح هن هس- هفتح في الي... في اليسوعية إشعياء 51 9 الأنبياء إشعياء
مش متعرفة.
مفهرسة بس على الكتاب أهو استيقظي استيقظي ألست أنت التي سحقت أل- ألست ألست أنت التي سحقت رهب وطعنت التنين مش برضو مش هنا بيقول كانت علوم الكون الشرقية تمثل خلق العالم انتصارا للإله الخالق على وحوش الخواء أساطير أساطير وكانت هذه الوحوش تسمى رهب أو التنين أو لويثان
ما بتفهموش كده.
أو الغمر في زمان إشعياء لم تعد هذه الأسماء الأسط- الأسطورية إلا ذكريات شعرية دي كائنات خ- خرافية أساطير الظريف بقى في الموضوع إن التلمود اليهودي وكتابات الت- التقليد اليهودي بتعامل الكائنات دي على إنها إيه؟ حقيقية حقيقية ليه بقى لان هنا افتح افتح النص ده مزقت رهب اربا اربا وطعنت التنين ده مش مش النص مش التنين النص ده هات هات اشعيا 51 9 هنا في ال- في العبري اشعيا 51 51 9 هنا بيقول ايه ادي رهب إيه هنا ايه آه لا تنين اه ماشي ماشي في يبقى في نصوص تانية انا لخبطت في, في في العبري اللي هو ذكره ده في الت- اللي هو ذكره في ال- في اليسوعيه لوياثان ده موجود اسما كده في العبري اليهود بيعتقدوا ان في رهب وفي لوياثان وفي الكائن تاني اللي هو اسمه بهيموث عارف بهيموث ما تعرفش بهيموث بهيموث ده برضو تقريبا مذكور في سفر ايوب انه ضلوعه من حديد ولا مش عارف مين وبياكل الاراضي الخضراء اكل اليهود بيعتقدوا ان كل هذه الوحوش لما هيجي المسيح هيذبحوها ويعملوا ايه ياكلوها ويعملوا وليمه الهيه على على على لحمهم فاليهود بيعتبروها كائنات حقيقيه وفي برضو ليليث اللي هي النداهه ولا مش عارف مين ده ده ش- شيطان الهه مش عارف مين اليهود بيعتبروا الكائنات دي فعلا حقيقيه فانا بس بلفت الانظار عشان ما حدش يقول لي انا بخرف هنا رهب ده رهب ده المفروض وحش ذكر في نصوص تانية التقليد اليهودي بيعامله ككائن حقيقي
بس هي محطوطه جنب بلد مش مهم ممكن تكون هنا جت بحسب رمز لكن في النص بتاع اشعياء ال- آه، آه، تا- رهب والتنين ولو بحثت عن نصوص تانية بتتكلم عن لوياثان هتلاقي ان الرب قتل لوياثان بالسيف وحاجات كده واحنا الفيصل عندنا في النهاية فهم اليهود لهذه النصوص ده كتابهم وهم ادرى بفهمها علشان كده لما جه ال- لما جم النصارى عش- عشان يردوا على البحث بتاع علم الميثولوجيا ما عرفوش يرد عليه ليه علشان آه، كتب اليهود بتأيد الكلام ده هيجيبوا مين يرد ده عند اليهود كده طيب هنا ماشي خلاص ن- نفض لبيت النص ده قال الرب لربي ده احنا مفروض شرحناه قبل كده المزمور 110 من واحد لسبعة هم النصارى بي بي بيستشهدوا بيه على انه دليل على الاقنومين فاقول له الف مبروك انت عندك اتنين رب يبقى انت كده مفيش توحيد لكن هو المفروض لو النص ده فتحناه في ال- الترجمات المختلفة هنلاقي قال الرب لسيدي في اتفاق ما بين اليهود والنصارى على ان المزمور ده نبوه مسيانيه اللي هو المسيح الرئيس النص ده بيتكلم عنه طبعا المسيح في العهد الجديد بحسب العهد الجديد اقتبس هذا النص وقال لهم المسيح مفروض يبقى ايه ابن من فالناس قالوا له ابن داوود فراح قالوا له طب ازاي هيبقى ابن داوود وداوود بيقول عنه قال الرب لرب اجلس عن يميني فكيف يدعوه بالروح ربا ويبقى ابنه في نفس الوقت محدش عرف يجاوب عليه فسابهم ومشي فكأن المسيح ايه اشكل عليهم فهمهم ان المسيح الرئيس ده هيبقى ابن داوود فهمكم ده غلط العلماء المفسرين قالوا حاجه من الاثنين او حاجه انا مش فاكر اثنين ولا ثلاثه ما علينا المهم يا اما هو فعلا هيبقى ابن داوود بس اعظم منه مفيش مشكله لكن هم قالوا ان بحسب الفهم اليهودي الاب ما يقولش لابنه سيد او رب الابن او اللي مكانته اعظم ان دايما الاب هو بيبقى مكانته اعظم من الابن في تفسير تاني يبقى ده معناه انه مش هيبقى ابن داوود عظمته ت- توازي عظمة داوود بس هتخطاها يعني
طيب هنا انت كان الى الابد على رتبه ملكي صادق مين ملكي صادق ده آه، شخصيه ذكرت مره واحده في سفر التكوين وجه في زمن ابراهيم عليه السلام وان ابراهيم عليه السلام قدم له العشور فده معناه انه حاجة كده.
مكانته عظيمة جدا إذا كان آ- آ- أبو الأنبياء أو الآباء العظام البطارقة اللي هم إبراهيم وإسما- وإسحاق ويعقوب إبراهيم عليه السلام قدم لملك صادق العشور لكن احنا ما نعرفش عنه أي حاجة تانية علشان كده كاتب العبرانيين المجهول قال عنه انه بلا اب بلا ام بلا نسب لا بدايه ايام له ولا نهايه حياه بل هو مشبه بابن الله ما نعرفش حاجه عنه بلا اب يعني ما نعرفش من ابوه بلا ام ما نعرفش من امه بلا نسب ما نعرفش جه منين جه اتولد من انهي السلسله لا بدايه ايام له ما نعرفش ظهر فجاه كده ولا نهايه حياه ما نعرفش مات ازاي ولا مات امتى ولا هكذا في مخطوطات قمران البحر الميت في كتاب ما بين العهدين اللي هو سفر سفر اخنوخ بيتكلم عن ملكي صادق على انه كان اصلا مولود في زمن نوح عليه السلام وانه كان مولود بمعجزه من غير اب اتولد من غير اب وانه آه، آه، تكلم في المهد ولما جه الطوفان رفع الى السماء ونزل مرة أخرى في زمن إبراهيم عليه السلام ده كتاب ما بين العهدين احنا في أجزاء بنكذبها إن هو تكلم في المهد بحسب في حديث بيقول لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة مفيش منهم ملك صادق ده هو فبالتالي إيه ال- اللي هو إيه, إيه, إيه الم المسيح آه المسيح عليه السلام وال وال واللي هو ال- الولد ال- بتاع جريج العابد ده وفي قصه وال والثالث مش فاكر مين تقريبا ايه ال- الولد النطق في مهد اللي هو يوسف لو عليه من السلام لو من ظهره يوسف ايه يوسف عليه السلام في قصة ال- ساعة ما ال- تهمته امرأة العزيز ولا ما كانش كان لا ده مش دي القصه دي
اه بتاعت ال- ال- الواد اللي قال اللهم لا تجعلني كهذا ايوه ايوه اللي هو واحده كان شايله ابنها الرضيع فراحت شافت واحد غني ومش عارف مين فراح قال, قال لها آه، قالت يا رب آه، خلي ابني زي ده فراح راح ساب س- ثديها وقال اللهم لا تجعلني مثله على اساس ده كان غني وفاجر وكافر وكده وبعدين لما لما الست شافت واحده شغاله طردنها وضربنها ومش عارف مين فراحت قالت يا رب ما تجعلش ابني زي دي فقال لا اللهم اجعلني مثل هذه والقصه بتقول ان التاني ده كان كافر والست دي كانت مؤمنه واهلها مشركين وطردوها وضربوها وهكذا فعلى اساس ان هو يعني الطفل الصغير نطق كدلاله على اختيار الايمان على الكفر حتى لو كان ظاهر الحال سيء ولكن اختيار الايمان افضل بكثير جدا من اختيار الكفر وتعيش في رخاء ناس كتير جدا طبعا من اللي بيختاروا الكفر في عيشه هنيه رغده بيشتروا ايه الحياه الدنيا بالاخره فما ربحت تجارتهم طيب فيه الجبال قفزت مثل الكباش في المزامير 114 من 1 ل 8 عند خروج إسرائيل من مصر وبيت يقوم من شعب أعجم كان يهوذا مقدسه وإسرائيل محل سلطانه البحر رآه فهرب الأردن رجع إلى خلف الجبال قفزت مثل الكباش ولا ما علينا لحية هارون ده طبعا مزمور المفروض ايه يحمل على الصلاه طبعا مزمور 133 وان كان دلاله آه يعني احنا عندنا الايه القرانيه اللي بتقول لا تاخذ بلحيتي ولا براسي يعني معناه لحيته كبيره كان يتمسك منها لكن ده مش معناه ان لحيته نازله لغايه طرف ثيابه طبعا هو ال- ال- السنه النبويه بتقول لنا اه تطلق اللحيه لكن الصحابه نقلوا ان عند السره او بمقدار قبضه وجابوا من مقدار قبضه دي يعني م- لا تاخذ بلحيتي ولا براسي ان هو كان من مقدار قبضه دي طول لحيته يعني لكن ما فيش ذكر ان زي الهنود بقى والكلام ده ولا الانبا آه، برسوم العريان ولا مش عارف في قديس اسمه برسوم العريان حاطين صورته لحيته هي مغطيه جسمه فاهم ازاي؟ ما علينا فهو الن- المزمور بيقول ترنيمة المصاعد لداود هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على لحيتي على على اللحية لحية هارون النازل إلى طرف ثيابه مثل ندى حرمون النازل على جبل صهيون لأنه هناك أمر الرب بالبركة ب- بالبركة حياة إلى الأبد آخر حاجة هنختم بيها في المزمور 137 من واحد لتسعة ناس إيه زعلانين كانوا في السبي فبيقولوا على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون جبل مقدس وهكذا على الص- على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا لأنه هناك سأ- سألنا الذين سبونا خلي بالك موضوع صهيون ده فيه نبوات صهيون ده معناه ايه تقريبا المدينة المقدسة او كده اليهود بيقولوا المدينة المقدسة هي القدس في حاجة اسمها صهيون الجديدة في نص بيقول صهيون الجديدة في نصوص تانية بتقول أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي النص اللي بيقول إلهي إلهي إلهي إلهي ده في, في, في الرؤية فبعض العلماء بيقولوا دي نبوة بالمدينة المقدسة صهيون دي المقصود بها مكة المكرمة المدينة المقدسة الجديدة تتنقل من مكان لمكان زي ما المسيح قال ان السجود لا هيكون على هذا الجبل ولا في اورشليم امال فين في مدينة جديدة في أورشليم الجديدة النازلة من السماء ليه نا- يعني ايه نازلة من السماء يا إما قصادها البيت المعمور يعني بمعنى البيت المعمور في السماء لأن ال- ال- مكة اللي على الأرض بيطوفوا حواليها في البيت المعمور في السماء اللي هو إيه بيحجوا سبعين ألف ملك كل يوم الملك اللي بيروح إيه كل يوم اللي بي بيروح ما بيرجعش تاني بيخشوا ويطلعوا اه تمام فده م- ب- بعض الناس بيقولوا هي دي بيحج وما بي- بيحبش تاني بيحبوا ما بيروحش تاني خلاص وبيدخلوا البيت ما بيطلعوش منه لا لا لا قرأت كده
الملك اللي بيلفه ما بيلفوش تاني خلاص يدخلون ثم لا يخرجون منه تقريبا أراهم لا
في صحيح البخاري خطأ معتذر اللي هي مفروض قطه قطه السماء وحق لها ان تطير هنا في برضو آه، ف- فرفع فرفع لي البيت المعمور فسالت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون الف ملك اذا خرجوا لم يعودوا اليه اخر ما عليهم يعني خلاص اللي بيفوت مره ما بيروحش تاني فده برضو في في الحديث التاني بين قطه السماء وحق لها ان تئط اللي هو كان الصوت ده حمل يعني فبيقول ما من موضع اربع اصابع الا ملك ساجد وهكذا يعني يعني السماوات طبعا المقصود مش المقصود بها السماء اللي فوقينا لكن السماوات الم الكون كله الملكوت يعني فيها ملائكه وهكذا طيب فهنا يعني ده تعليقا على صهيون وان في ناس بيفتكروا صه- صهيون ده اسم مكان معين لا ده لقب له معناه واليهود فاهمينه في صهيون الجديده اورشليم الجديده ومش عارف مين اورشليم يعني مدينه السلام يا قدس يا قدس يا مدينه السلام فما اورشليم يعني يعني مدينه السلام طيب لأنه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة ومعذبون سألونا فر- آه، فرحا رنموا لنا من ترنيمات صهيون يقلسوا يعني كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني ليلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك يعني يعني اموت ولا كذا يعني واخرس كده يعني ان لم افضل اورشليم على أع... على اعظم فرحي اذكر يا رب لبني ادوم يوم اورشليم قائم الموضوع ده فكرني بمناسبه صهيون Zion ده في الفيلم بتاع The Matrix ومش عارف مين لما لما الارض كلها باظت وعملوا مدينه جديده سموها ايه؟ سموها صهيون Zion ما علينا يعني يعني ليها برضو دلاله ارض مش عن- ل- وتخيلهم عن نهايه العالم ويالفوا اي خرابيط لكن انا اقصد يعني ان إيه، ليها دلاله عندهم يعني هيبقى في مدينه ويبقى فيها سلام والناس هتعيش فيها آه، ده اسمها صهيون طيب اذكر يا رب لبني ادوم يوم اورشليم القائلين هدوا هدوا حتى الى اساسها يا بنت بابل المخربه طوبى لمن يجازيك جزاءك الذي جازيتينا يعني هو اتعمل فينا كده طوبى للي يعمل فيك زي ما عملت فينا طوبى لمن يمسك اطفالك ويضرب بهم الصخره الحمد لله خلصنا محدش فكرني ان انا اعمل ال- الاستفتاء على الصفحه انهي ابشع طريقه على فكرة للموت أنا دخلت امبارح على اساس ان انت منزل الاستفتاء والله ما ما لقيتهوش كنت تكتب لي ما- فين الاستفتاء نعمل استفتاء في عندنا اللي هو إيه، ينشرهم بالمناشير ولا يمزق الأطفال ولا يسحقهم ويضرب بهم ال- ال- الصخرة ولا ي- ي- يشق بطون الحوامل ولا يعلقهم على الخشبة ولا يحرقهم ولا في يعني اختيارات كثيرة جدا طبعا ينصح ان الاطباء يشاركوا في الاستفتاء لان ابشع استفتاء هو اللي ابشع وسيله للموت هي ايه يا شيخ احمد؟
اللي فيها تعذيب اللي فيها أكتر.
تعذيب اكتر والموت يجي ابطا فبالتالي شاركونا في هذا الاستفتاء يا ريت أت- افتكر يعني أفكارك.
وان شاء الله احنا كده خلصنا ملزمه كتاب غريب ومحير والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك